الكلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس حاول تشاركني وتصارحني بكل اللي جواك هتكون ويايا وهتكون معايا تابعوني على راديو بلدنا في كلام في الحب كل يوم سبت من الساعة واحدة لاتنين بعد نص الليل مع شاهين دقن تابعوني
كلام اسمع احلى الكلام للشوق نسمع كلام للقلب اسمع كلام في كلام في الحب
مساء الخير عليكم مستمعينا الكرام وعلى كل الناس اللي بيسمعونا بكل مكان على راديو بلدنا دلوقتي معادكم مع برنامجكم كلام في الحب معاكم على الهوا شاهندة أنور لمدة ساعة ومنتظرة مشاركتكم ورسائلكم على www.بلدنا.com أو جروبنا على الفيسبوك على راديو بلدنا الحلقة من إعداد دكتور ناصر طلعت لماذا نقابل العطاء بالجحود لماذا نزيد الجروح ويفضل السؤال تايه بينا وبندور له على اجابه هل كل اللي حواليك يستحقوا انك تضحي عشانهم طب لو ضحيت يا ترى هتعيش مبسوط ولا هتندم عشان ضحيت طب مين هو او هم الناس اللي ممكن تضحي عشانهم وما تستناش منهم مقابل او شكر شعور غريب يمكن تندم عشان ضحيت يمكن تفرح مهما كان سواء هتفرح او هتندم هتحاسب نفسك وهتعاتبها وتقول في نفسك يمكن ويمكن ويمكن بس في الاخر احساسك بس هو اللي هيقولك ان كنت صح او ان كنت غلط هل الناس دي يستحقوا تضحية ولا ما يستحقوش كل التفاصيل دي هنعرفها بس بعد ما نروح لفاصل انتظروني
عايزك تطمن عينيا وتكون لي كل اللي ليا والاقي قلبك عليا والقلب اقرب لي من بيتي وعايزني ما تغيبش عني بعدك بقلبك تشيلني ولا حاجة تبعدني عنك من عيني لعنك فهمني من غير ما أقولك حاسبني حواليا قلبك عارفني وألاقي جنبك
ورجعت لكم تاني طبعا عرفتوا موضوعنا النهاردة عن ايه موضوعنا النهاردة عن الحب والتضحية عشان الحب التضحية هي أسمى المعاني وأنبل المشاعر كل واحد من اللي حواليك بيجبرك انك تضحي عشانه يمكن تسعى انت عشان تضحي ويمكن يجبرك او يمكن الظروف هي اللي تخليك مجبور علشان تضحي وانا بالنسبة لي مفيش فرق بين الاتنين في الاخر هي اسمها تضحية بكل المعاني بكل الظروف بكل الاحوال اوقات بيكون مش من الصعب انك تضحي عشان صديق او حبيب او حد غالي عليك لكن الصعب انك تلاقي حد من الناس دي في الزمن ده ممكن يستحق انك تضحي عشانه التضحية ليها معاني كتيرة قوي في ناس كتيرة قوي مش فاهمة يعني ايه تضحية ولا بيعرفوا يحسوها في ناس كتيرة جدا مش مقتنعين ان في حاجة اسمها تضحية التضحية بتكون موجودة عند كل الناس الطيبين وممكن تكون موجودة عند الأشرار بس بصور تايهة جميل قوي انك تشوف كل التضحيات تنتشر بين الناس وفي كل بيت انت تعرفه او ما تعرفهوش ما بين الناس ما بين الاخوة ما بين الزوجين ما بين اي حد الام الاب العيلة بين اي حد موجود في الدنيا تفتكروا ليه احنا بنعمل كده اقول لكم ليه علشان نقدر نكمل حياتنا لان لو مفيش تضحيات وتنازلات مش هنقدر نكمل ولا نعيش حياتنا عشان مفيش حياة بدون تضحيات التضحية بتضم معاني كتيرة منها الوفاء ومنها الإخلاص ومنها الصدق في المعاملة اكيد الانسان ممكن يعيش لوحده ويقدر يبعد عن الناس والمجتمع كمان كل واحد منا محتاج لشخص تاني بغض النظر عن طريقة الاحتياج التضحيات مشاعر انسانية كبيرة قوي مش هقدر اوصفها لكم ومحدش فينا يقدر يوصفها يمكن التضحية متوضحة بالكتب بس عمرك ما هتقدر تحس بيها لمجرد انها مكتوبة في كتاب وانت بتقراه لازم تجرب عشان تقدر تفهم معناها وتقدر تحس بيها وبقيمتها في مقولة جميلة قوي عجبتني وكنت بقراها وحبيت ان انا اخليكم تشاركوني بيها بيقول ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلا يضيع جميلا اينما زرع إن الجميل ولو طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع فعلا بجد مقولة جميلة جدا جدا جدا في معناها وفي كلامها بتقول ان اعمل جميل اعمل خير اعمل تضحية في مكان انت ما تقصدش انك تضحي بيه الجميل عمره ما هيضيع ابدا حتى لو الزمن طال عليه وبقوم عشر عشرين تلاتين مية سنة عمره ما هيضيع فاللي هيحس بيه هيتردله اللي هو حصده اللي هو زرعه الشخص اللي زرعه هيتردله هيتردله ايه هي انواع التضحيات اللي بتقابلنا التضحية ان احنا نضحي بحياتنا ودنيانا عشان اخرتنا اننا نضحي بوقتنا عشان دراستنا نضحي بجزء صغير من سعادتنا عشان نسعد ناس تانية ساعات في ناس منا بتضحي بكل سعادتها عشان تسعد اخرين اننا نضحي براحتنا عشان اطفالنا وتربية اولادنا ساعة لما تجرب التضحية ساعتها بس هتعرف انك عايش في دنيا كلها تضحيات وانك ما تقدرش تقيسها بس بتحسها وبتحس بلذتها وطعمها من الأجمل إنك تضحي للناس التانية عشان مفيش أنبل أو أشرف من التضحية لو فكرنا ودورنا مع بعض هنلاقي اكتشاف رهيب جدا إن معنى التضحية دايما بيختلف من شخص للتاني وان المعنى مرتبط بينا اكتر ما هو مرتبط بالكلمة نفسها قمة التضحية انك تقدمها وما تنتظرش الاحسان بعدها هنكمل موضوعنا بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع تاني انتظروني
وجيالك بشوق الدنيا جيالك وحشني ونفسي اقولها لك حبيبي في قلبي شايلالك غرام ما يجيش على بالك وناويالك سنين العمر عيشها لك حبيبي انا روحي رايحالك بزعل بس بصفالك بطيبة نفسي سامحالك قد معاك لا نسيتك ولا هنساك لو عنك كنت بعيد على طول بالخير فاكراك قد معاك مين فينا هكون وياك أنا هيموتني الشوق مش قادرة استنى لقاك في أحلامك هعيش وياك في أحلامك هأسمك كل أيامك لآخر عمري يا حبيبي هفضل عايشة قدامك وعلشانك أضحي بروحي علشانك في وقت الجرح أنا مكانك وحتى في يوم ما تنساني عزت عليا نسيانك قلبي معاك لا نسيتك ولا هنساك لو عنك كنت بعيد على طول بالخير فاكراك قلبي معاك مين فينا هكون وياك أنا هيموتني الشوق مش قادرة استنى لقاك
رجعت لكم تاني ومعاكم على الهوا شاهندة أنور لمدة ساعة ومنتظرة مشاركتكم ورسائلكم على www.بلدنا.com أو جروبنا على الفيسبوك على راديو بلدنا الحب هو إحساس مرعب شعور رائع ليس له حدود تعلق قوي بين شخصين وجع في نفس الوقت الحب ألم الحب كلام رقيق عايزك انت وانتي وانا لما تحبوا حد حتى الجنون حتى العشق ولما تقوله احبك اموت فيك بعشقك ساعتها ممكن تكونوا مستعدين للتضحية هل فعلا في حب بيصل لمرحلة الجنون هل في حب فعلا بيصل لدرجة الموت يا ترى انت الحب بينز... بي... بيمثل لك ايه بيكون بالنسبة لك ايه يا ترى هو مجرد ارتباط او جواز ولا يا ترى هو مجرد تسلية يا ترى عشان تضحي تقدر تتخلى عن اي شيء عشان حبك تقدر تتخلى جات لنا مشاركات على الفيسبوك يلا نقراها ومعانا اول مشاركة من امبراطور الحب وبيقول انا مستعد للتضحية من اجل الحب حتى لو كان على حساب روحي وحبيبتي هي اغلى شيء انا بملكه لا كلمة تعلو وعلو كلمة الحب وبيقولي بشكرك يا شاهندة لطرح موضوعك انا اللي بشكرك كتير يا امبراطور الحب على مشاركتك معانا وطبعا كل واحد منا له وجهة نظره وبشكرك لوجهة نظرك احييك عليه جاتينا كمان رسالة من النمس وبيقول أنا غير مستعد بالتضحية بمستقبلي من أجل الحب لأن مستقبلي بيضيعه الحبيب ولكن الحبيب يجي غير أحبابه طبعا لازم كل حد فينا يحترم وجهة نظر الشخص التاني بس أنا متهيألي يا نمس إن الحب ما بيضيع ما بيضيعش المستقبل ومتهيألي كمان اللي بيبقى عايز حاجة بيعملها وبشكرك لمشاركتك معايا معانا كمان مشاركه جات لنا من سوما هي بتقول انا من العراق اهلا وسهلا بيك يا سوما ومنورانا انتي واهل العراق بتقول صراحه ما في حد بيستاهل للتضحيه عشان بس ما بعرف يمكن اضحي بشيء من اجل الحب يعني الجواب مو نعم او لا ممكن حسب الموقف واشكرك يا شاهند على الموضوع آه، انا اللي بشكرك كتير يا سوما و... وطالما يا سوما انتي مش عارفة اذا كنتي نعم او لا او ممكن يبقى ما تقدريش تحكمي على الحد اللي قدامك الا لما تجربي الموقف نفسه يبقى ازاي حكمتي على اللي حواليكي بانهم ما يستاهلوش انك ممكن تضحي عشانهم وشكرا لمشاركتك معانا معانا كمان محمد ديكا بيقول اه انا ممكن اضحي عشان اللي بحبه بس المهم ان هي تكون بتحبني وتكون بتراعي كرامتي طبعا يا محمد لازم تكون بتحبك ولازم تكون بتراعي كرامتك على فكرة محمد صديق البرنامج آه، معانا كمان ابراهيم ابو السعود بيقول التضحية ملهاش حدود ولولاها يبقى على الاقل انا معرفش حدودها كل اللي اعرفه اني مستعد اضحي بكل حاجة في حياتي لو هقدر اني اسعد كل حبايبي بشكرك يا ابراهيم ومرسيل مشاركتك معانا معايا كمان شهاب عنتر بيقول مش عارف اللي عملته ممكن يتوصف بتضحية ولا لا بيقول القصة انه كان عايش سنتين في بورسعيد عشان كان بيدرس هناك وكان ليه اصحابه اقل ما يوصف عنهم انهم ونعم الاصدقاء واحد منهم كان في الامتحانات وقعت معاه مشكلة غش بالظلم فلما حاولت اتدخل حصل مشاكل مع ناس كتير والموضوع وصل للعميد ووصلوا لي اني ممكن اسقط في المادة دي فانا بصراحة شفت ان ما يهمنيش المادة قد ما يهمني ارفع الظلم عن صاحبي ده لو كنت قدرت فعلا ان اقدر امنع الظلم اكيد يا شهاب دي تضحية احييك على شجاعتك وانك ما فرقش معاك وانك ما همكش انك ممكن مجرد مادة مفيش مشكلة احييك بجد انك دفعت عن صاحبك وانك قلت الحق وده مش موجود حاليا في مجتمعنا او بيننا وبين الناس وشكرا لمشاركتك معانا يا شيخ معانا كمان مشاركة من أسامة السعداني بيقول أنا بقى مش شايف إن في تضحية للحبيب بس شايف إن في تضحية بالحبيب يا يا أسامة في اختلاف كبير جدا بين الجملتين في تضحية للحبيب بس ما بقاش في تضحية بالحبيب ليه يا أسامة مالك أكيد أنت غلطان مش معنى أننا ممكن نكون جربنا مع حد مرة يبقى كل الناس كده لا في ناس كويسين قوي يا أسامة وممكن يضحوا بجد وبيحبوا بجد وأتمنى انك تخرج من التشاؤم اللي انت فيه وبجد شكرا لمشاركتك معانا معانا كمان سوسو بتقول مساء الخير يا جميل يا شوشو بالبداية انا بشكرك على طرح هذا الموضوع الجامد جدا مساء النور يا سوسو ومنورة البرنامج معانا وميرسي ليكي كتير يا قمر بتقول ان التضحية انك تضحي باغلى شيء عندك مقابل سعادة الشخص اللي بتضحي عشانه وانا من الناس اللي بتضحي عشان غيرها من غير مقابل وبجد والله العظيم انا ببقى في اتم الاستعداد اني اضحي باي حاجة عشان ديني او وطني لو اقدر انزل على فلسطين واضحي بنفسي بسبيل الله والوطن فلن اتراجع ابدا وربي بيشهد على كلامي الان على فكرة لو موتي فيه سعادة للناس اللي انا بحبها والله لضحي بنفسي عشان اشوفهم سعداء ومش عارفة اقولك ايه يا شاهندة انا كل احلامي اتهدد وراحت كرمال سعادة, سعادة للاخرين يمكن أكون أنا مختلفة بطبيعتي عن باقي الناس لأن سعادتي تكمن عند رؤية الابتسامة على شفاه من أحببت سواء ذكر كان أم أنثى أنا ممكن أضحي بعمري كله من أجل الطرف الآخر مستحيل أكون شخص ناكر للجميل وقابل الشخص اللي ضحى من أجلي بالإساءة لو شو ما كان مستحيل بشكرك يا سو- يا سوسو بجد على مشاركتك معانا وبجد كلامك جميل جدا وحلو قوي انك تكوني تقدري او تضحي بنفسك عشان تقدري تسعدي اللي حواليكي وده مش موجود فعلا دلوقتي وبشكرك لمشاركتك وشكرا لمشاركتك معانا معانا كمان مشاركة من ياسمين ابراهيم بتقول انا ممكن اضحي بكل حاجة ما عدا طبعا كوني موجودة في حياة الطرف الاخر وان يكون ليا كيان ولازم انه ما ينكرش التضحية لانك مجرد لانك مجرد ما بتركزي اهتمامك على حد واحد وتديله كل حاجة فده معناه انك بتهمشي دورك وكيانك ووجودك في حياة باقي الناس فلو افتقدتي وجودك بسببه انكر واستقدر اللي عملتيه يبقى معناه انك ضيعتي عمرك على الفاضي وانك ملكيش وجود وانتي عبارة عن صفر على الشمال بصي يا ياسمين كل واحد فينا ليه وجهة نظر طبعا وانا بحييكي على وجهة نظرك ف برضه يا ريت آه، تكوني عارفة ومتأكدة ان فعلا في حاجة اسمها تضحية وان في حد فعلا ممكن يكون بيضحي عشان خاطر حد تضحية موجودة يا جماعة بالفعل مش شرط ان تكون بين حبيب وحبيبة ممكن تكون بين اخ واخوه بين الو... تضحية في الوطن انك تضحي من اجل وطنك تضحي من اجل اهلك بيتك هنكمل كلامنا بس نروح لفاصل ونرجع تاني انتظروني
رجعت لكم تاني ومعاكم على الهوا شاهين ده انور لمدة ساعة ومنتظرة مشاركتكم ورسائلكم على www.بلدنا.com او جروبنا على الفيسبوك على راديو بلدنا دي قصيدة من قصايد نزار قباني اتمنى انها تعجبكم قالت له اتحبني وانا ضريرة وفي الدنيا بنات كثيرة الحلوة والجميلة والمثيرة ما أنت إلا بمجنون أو مشفق على عمياء العيون قال بل أنا عاشق يا حلوتي ولا أتمنى من دنيتي إلا أن تثيري زوجتي وقد رزقني الله المال وما أظن الشفاء محال قالت إن أعدت إلي بصري سأرضي بك يا قدري وسأقضي معك عمري لكن من يعطيني عينيه وأي ليل يبقى لديه وفي يوم جاءها مسرع أبشري قد وجدت المتبرع وستبصرين ما خلق الله وأبدع وستوفين بوعدك لي وتكونين زوجة لي ويوم فتحت أعينها كان واقفا يمسك يدها رأته فدوت صرختها أنت أيضا أعمى وبكت حظها الشؤم لا تحزني يا حبيبتي ستكونين عيوني ودليلتي فمتى تصيرين زوجتي قالت أنا أتزوج بضرير وقد أصبحت اليوم بصير فبكى وقال سامحيني من أنا لتتزوجيني ولكن قبل أن تتركيني أريد منك أن تعيديني أن تعتني جيدا بعيوني ياه معقول ان في حد ممكن يضحي ب- بعينيه عشان خاطر حد هو في فعلا تضحية ممكن تكون بالشكل ده بصراحة انا بجد قريت القصيدة عجبتني جدا وكنت متأثرة جدا بيها ومش مصدقة ان ممكن يكون انا عارفة ان في تضحية بس ممكن تكون في تضحية لدرجة ان هو ممكن يضحي بعينيه عشان خاطر حد هو مجرد بس بيحبه ياه ممكن ممكن حد يضحي بعينيه اللي هي دل- دليله اللي هي النور اللي بينور عليه الدنيا وبيخليه شايف كل حاجة حلوة وجميلة قد كده فيه وقد كده ممكن هي ترد له الإحسان والتضحية اللي هو عملها بالشكل ده فاهمين قد ايه معنى القصيدة قد ايه بتضم معاني غريبة هحكي لكم كمان قصة واقعية القصة دي أبكت العالم كله وأنا شخصيا يا ريتكم تركزوا وتعيشوا اللحظات لأنها قصة أروع من الخيال القصة أحداثها دارت في اليابان بين شاب وفتاة بيعشقوا بعض عشق رهيب ملهوش مثيل ولا شبيه كانوا العشيقان دول بيشتغلوا مع بعض في استوديو لتحميض الصور البنت والولد بيحبوا بعض لدرجة كبيرة قوي وكانوا دايما بيروحوا مع بعض الحدائق العامة وبياخدوا من الحدائق مكان لراحتهم من تعب الشغل وكانوا بيعيشوا الحب بأجمل صور ما كانش حاجة دي خالص بتفرقهم عن بعض إلا النوم كانوا دايما بيلتقطوا الصور لبعضهم عشان تكون ذكرى ويفتكروها في يوم من الأيام وفي يوم من الأيام راح الولد الاستوديو عشان يحمض الصور ولما خلص تحميض الصور وقبل ما يخرج من الاستوديو رتب كل حاجة وحطها في مكانها الحاجات دي زي الورق المواد الكيميائية الخاصة بالتحميض لأن حبيبته ما كانتش معايا كانت في بيتها مع والدتها تاني يوم جت حبيبته الصبح عشان تخلص شغل كان وراها في الاستوديو قعدت تحمض صور بس المفاجأة ان حبيبها غلط في وضع الحمض الكيميائي وحطه في مكان مش آمن وحدث ما لم يكن متوقع ولما البنت كانت بتشتغل فجأة رفعت راسها عشان تاخد بعض الحامض الكيميائي فجأة الحامض وقع على عينيها وما حدث إن أتى كل ما في الاستوديو على فرختها وفورا نقلوها المستشفى وبلغوا حبيبها باللي حصل وعرف ان الحمض الكيميائي اللي اتكب عليها هو اشد الاحماض قوة عرف انها هتفقد نظره تعرفوا عمل ايه سابها وقطع كل الصور اللي كانت بينهم وخرج من الاستوديو ومحدش يعرف راح فين ولا ايه سر المعاملة الشريرة قوي والقسوة دي اللي عاملها بيها وراحوا زمايل البنت يشوفوها ويطمنوا عليها في المستشفى لقوها موجودة بأحسن حال وعيونها وكأن لم يحصل أي حاجة وإن هم عملوا لها عملية تجميل وخرجت البنت من المستشفى راحت الاستوديو وفضلت تبص للاستوديو وكأنها شايفاه قدامها والدموع بتنزل من عينيها عشان مجرد ان هي افتكرت حبيبها اللي ما كانش مخلص ليها اللي سابها وهي بأصعب حالتها حاولت انها تدور عليه في بيته مع اصحابه ما لقيتهوش وفجأة افتكرت مكان كان دايما حبيبها بيحب يروح وبيتردد عليه دايما قالت لما اروح يمكن الاقيه وافهم منه ليه عمل كده راحت هناك بتبص لقيته قاعد على كرسي في حديقة مليانة بالشجر كانت جاياله من ورا وبتبص وبتتحسر على حبها ليه وانه سابها وهي في محنة وكانت نفسها تسأله ليه ليه عملت كده وانا حبيتك وقفت قدامه وفضلت تعيط المفاجأة انها بتبصله ولاقياه مش بيبصلها ولا مديها اي reaction ان هو بيبصلها ولا اي تفاعل خالص تعرفوا حبيبها ليه ما بصلهاش لانه اعمى اكتشفت البنت انه اعمى تعرفوا ليه حبيبها بقى اعمى فاكرين الحامض اللي انكب على عينيها فاكرين لما قطع كل الصور اللي كانت بتجمعهم مع بعض فاكرين لما خرج من الاستوديو ومحدش عرف هو راح فين انا اقول لكم هو راح فين راح المستشفى لحبيبته سأل على الدكتور اللي هيجري لها العملية سأله عن حالتها الدكتور قال له انها ممكن ما تشوفش تاني وانها هتكون عامية قرر ساعتها بدون اي تفكير انه يضحي بعينيه عشان حبيبته وانه يتبرع لها بعينيه وفضل ان يكون هو الاعمى على ان تكون هي العمياء والدكتور فعلا اجرى له العملية والعملية نجحت بعدها قرر الحبيب انه يبتعد عنها عشان تقدر تعيش مع حد يوريها الدنيا مع شخص يقدر يساعدها لان هو ضرير دلوقتي لا يقدر على اسعادها البنت لما عرفت وقعت على الارض وهي تراه اعمى وفضلت تعيط وتعيط ومشى حبيبها من قدامها وهو ما يعرفش مين البنت اللي كانت بتعيط وكل واحد منهم مشى في طريق يا الله في حب كده وموجود بالشكل ده دلوقتي هنروح لفاصل ونرجع تاني نعرف هو في فعلا تضحية في الحب ولا لا انتظرونا
الله أعلم إن كنت بحلم يا حبيبي والذي الحقيقة وفاضل دقيقة وخلاص هتمشي وتمشي إنسان كدبت عيني بينك وبيني مش مصدق إن دي النهاية وآخر الحكاية هتروح مش راجع ليا تاني وعلى عيني بكي عليك عيني وانت كده سايبها ويا ناري بدموع بدري وبقول ده نصيبها ولو تيجي مرة كده معايا واحدة حلوة واشوفك هنا وعلى بالي لك احلى ليالي عمري ما نسيتها من غيرك دي حياتي من غيرك كده نهايتها ولو تيجي تعبت معايا كده كان ده معنى كده هتعرف بجد جلوتك ايه لقلبنا وعلى عيني تبكي عليك عيني وانت كده سايبان اه يا ناري في دموعي بداري وبقول ده نصيبها ولو تيجي مرة كده معايا زي ما انا حاسبها ويطلع ده حلم ومن واشوفك هنا وعلى بالي ليك احلى ليالي عمري ما نسيتها من غيرك دي حياتي من غيرك كده نهايتها لو تيجي تعبت كده معايا جامدة مع بكتها هتعرف بجد غلاوتك ايه في قلبنا الله أعلم إن كنت بحلم يا حبيبي ولا دي الحقيقة وفاضل دقيقة وخلاص هتمشي وتنساني كدبت عيني بينك وبيني مش مصدق ان دي النهاية واخر الحكاية هتروح مش راجع ليا تاني الله اعلم ان كنت بحلم يا حبيبي ولا دي الحقيقة وفاضل دقيقة وخلاص وفاضل دقيقة
ورجعت لكم تاني ومعاكم على الهوا شاهين ده انور لمدة ساعة ومنتظر مشاركتكم رسالكم على www.baladna.com او جروبنا على الفيسبوك على راديو بلد دي قصة قصيرة انا كنت نشرتها على الفيسبوك وحبيت اشوف الناس هتقول ايه حبيت اشارككم بيها هحكيها لكم دلوقتي القصة دي هي قصة طائر وقع في حب وردة بيضة وفي يوم من الايام راح لها الطائر وقال لها يا وردة انا بحبك كل يوم يروح لها عشان يعترف لها بحبه وهي رافضاه وتقول له انا مش بحبك لكن الطائر كان مصمم انه يعترف لها بحبه وانه يثبت لها ان هو بيحبها وفي كل مرة برضه كانت بترفض في الاخر عشان تبطل وتخليه ما يجيلهاش تاني ويعترف لها بحبه قالت له لما يبقى لوني احمر ساعتها بس هقدر احبه وطبعا كان في استحالة ان وردة بيضة تتحول لوردة حمراء جه الطائر في يوم من الايام جرح جناحه وراح وقف عند الوردة البيضة ونشر الدم بتاعه كله على الوردة البيضة حتى تحولت لونها للون الاحمر وتلونت بدماء الحبيب وقتها الوردة بكت وحست فعلا انه بيحبها وانه ضحى عشان يقدر يثبت لها انه بيحبها بس يا خسارة عرفت بعد فوات الاوان بعد ما كان الطائر ضحى بحياته عشانها وعشان بيحبها بعد ما مات من اجل لحظة حب كان نفسه يشوفها في عينيه من خلال برنامجي أنا بلقي لكم دعوة لاحترام الحب ومشاعر المحب وعدم التنازل والاستسلام مهما واجهنا من صعاب أمنية أتمنى أن يحافظ كل منا على حبه كتير منا بيحلم ويتمنى أنه يعيش لحظة حب واحدة فقط حلم أحلم أن أعيش على دنيا وأرض مليانة بالحب والصدق والمشاعر الصافية أرض خالية من الغيرة والحقد والحسد أرض خالية من المصالح والغش والخيانة تبقى اسمها أرض الحب والتضحية من أجل الحب قد نحتفل بالحب ونتبادل الورود والهدايا لكن هل نضحي من أجل من نحب؟ وهو ده كان موضوع حلقتنا النهاردة ان طالما في حب يبقى في تضحية مستمعينا الكرام للأسف وقت حلقتنا انتهى النهاردة بسرعة اتمنى ان حلقتي تكون النهاردة عجبتكم احب اشكر كل الناس اللي شاركت معايا النهاردة انتظروني كل يوم سبت الساعة واحدة بعد نص الليل في كلام في الحب شاهين انور تصبحوا على خير